بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الرعايه المفروض اولا ان الراعي هو الله نفسه والكتاب المقدس يشرح لنا في سفر المزامير قول داود النبي الرب راعي فلا يعوزني شيء فالله هو الراعي وقد شرح لنا الكتاب المقدس وخصوصا في سفر حسقيال النبي كيف ان الله هو الراعي فهناك آية جميلة يقول فيها الرب في حسقيال 34 أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأحكم بين شاة وشاة فالله هو الراعي وهذا ايضا ما يقوله معلمنا بطرس الرسول ومتى ظهر رئيس الرعاه تنالون اكاليل المجد الذي لا يبلى الله هو الراعي وهو راعي الرعاه وهو رئيس الرعاه لماذا اذا يدعى بعض الناس رعاه بينما الراعي هو الله اذا كان الراعي هو الله فالشخص الذي يسكن فيها الله ويدبر الناس من خلاله يكون راعيا ويبقى فعلا ربنا هو الراعي عن طريقه ربنا حالل فيه ربنا بيدبر الرعية عن طريقه ربنا هو اللي بيتكلم من فمه ربنا هو اللي بيقود خطواته يبقى بهذا الشكل يدعى الشخص راعيا لأن برضو الناس دعوا رعاه في الكتاب المقدس ففي الرسالة إلى أفسس الإصحاح الرابع يقول وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ففي رعاه والسيد المسيح في اخر انجيل يوحنا في مقابلته مع بطرس الرسول قال له ارعى غنمي ارعى خرافي وبطرس الرسول ايضا يقول للشيوخ اطلب اليكم اي إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم الله هو الراعي والله يرعى الناس عن طريق وكلاء له دعوا رعاه لأنهم وكلاء ودعوا رعاه لأن الله يعمل فيهم وسيحاسبهم عن كل شيء ليست الرعايه عظمه وانما الرعايه هي مسؤوليه واكبر كلمه في المسؤوليه ترعب الرعاه هي ما ورد في حسقيال ثلاثه وحسقيال 33 فقرة مكررة بالنص تقريبا عن الذين لا ينذرون الخطاة قال يموت هذا الخاطئ في خطيته ومن يدك أطلب دمه عبارة من يدك أطلب دمه موجودة في حسقيال ثلاثة وفي حسقيال ثلاثة وثلاثين وفي حسقيال أربعة وثلاثين كلام في منتهى الصعوبة عن هؤلاء الرعاة الذين يطلب الله النفوس من أيديهم فيقول حسقيال 34 من آية 7 لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب حي أنا يقول السيد الرب من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي لذلك ايها الرعاه اسمعوا كلام الرب هكذا قال السيد الرب ها انا زاعل الرعاه واطلب غنمي من يدهم واكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاه انفسهم بعد فاخلص غنمي من افواههم فلا تكون لهم ماكلا لأنه هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقده ربنا بيقول لهم تركت الغنم وابتدأتم ترعون أنفسكم تهتموا بمصالحكم الخاصة وتسيبوا مصالح الرعية ها أنا ذا على, على هؤلاء الرعاة وأكفهم عن رعي الغنم وانا اسال عن غنمي بنفسي اما في 33 حسقيال 33 بيقول قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي اذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت فان لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه اما دمه فمن يدك اطلبه وان حذرت الشرير عن طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه اما انت فقد خلصت نفسك ونفس الكلام مكرر في حزقيال ثلاثه من هنا كانت خطوره عمل الرعاية إن إنسان مسؤول عن نفوس والله سيطلب هذه النفوس من يده وإن هلكت فمن يده يطلب دماءهم ولذلك لما أي واحد من الراعي بي من الرعاة بيصلي المزمور الخمسين وبيقول نجني من الدماء يا الله إله خلاصي يعني إيه الدماء هو التل قتلة لا نجني من الدماء يعني من هذه الدماء التي تطلبها من يدي كراعي بيقول من يدك اطلب دمه هذه الدماء يا ريت كل واحد بيشتغل بعمل الرعايه يسال نفسه ما هي النفوس التي يطالبني الرب بدمها لذلك لكي ينجو الناس من هذه المسؤوليه الخطيره هناك شروط للراعي ليه الشروط دي لان الشخص العادي ربما يكون مسؤولا عن نفسه فقط اما الراعي فهو مسؤول عن نفوس اخرى بيتحمل تبعات تانيه ربنا مش هيساله في اليوم الاخير عن نفسه هيسأله عن نفسه وعن باقي النفوس كلها ولذلك في آية مشهورة كلكم حافظينها في تيموساوس الأولى أربعة ستاشر بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس الأسقف لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا إذا هو مسؤول أنه يخلص نفسه ويخلص الذين يسمعونه أيضا لذلك لازم تكون فيه شروط معينة من أجل هذا أحب أن أقول أن خطأ الكاهن أكثر مسؤولية من خطأ أي إنسان آخر من الرعية طبعا لا أحد معصوم الكتاب بيقول إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا في يعقوب خمسة ولكن الكاهن أخطاؤه من نوعين نوع مكتوم مستور لا يعرفه أحد ونوع عثرة للشعب وويل لمن تأتي من قبله العثرات خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويطرح في البحر الفرق بين خطاياه الخاصة وخطايا الشعب إن خطايا الشعب ربما تعتبر جهالات وهو بيغسل يديه قبل تقديم الذبيحة بيقول اعطي أن تكون هذه الذبيحة مقبولة عن خطاياي وجهالات شعبك يعني خطاياه بالنسبة له خطايا لكن بالنسبة للشعب جايز تكون جهالات لا يمكن أن نقول جهالات عن الكاهن لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة كما ورد في ملاخي اتنين سبعة من فم الكاهن تطلب الشريعة وهو الرسول رب الجنود يبقى الجهالات دي بالنسبة للناس لكن بالنسبة للكاهن ما نقدرش نقول جهالات ليس فقط لأنه يعرف الشريعة ومن شروطه أنه يعرف بل أيضا من ضمن شروطه أن يكون صالحا للتعليم ثانيا خطأ الكاهن أصعب لأنه تحت مراقبة الناس شايفين الكاهن حاطين تصرفاته كلها تحت مراقبة ألفاظه ملامحه ملابسه تصرفاته معاملاته كله تحت مراقبة بالنسبة له أخطاؤه لا تحسب بميزان الحلال والحرام الحلال والحرام دي ميزان الألمانيين لكن بالنسبة له ميزان أرفع من كده ما يليق وما لا يليق الكمال وما هو أقل من الكمال ده اللي بيقيسوا به الكهف كلمة حرام حرام وحلال دي للألمانيين لكن الكاهن جايز يعمل عمل حلال لكن لا يليق جايز بيتصرف تصرف كويس لكن مش المستوى بتاع كاهن مش الكمال المطلوب من الكاهن مش القدوة المطلوبة من الكاهن فالكاهن لا يفترض فيه فقط أن يكون شخصا سويا بلا خطية إنما ينبغي أن يكون قدوة وأمثولة إذا غضب الشخص العادي ممكن تمر لكن إذا غضب الكاهن ومنظره وملامحه وصوته ما تمرش أبدا أبدا دي ممكن تعثر بعض الناس ولا يدخلون الكنيسه بسببه لذلك الكاهن مفروض فيه ان يكون مدققا جدا في تصرفاته طب واذا اخطا صدقوني في عباره مره قريتها وقعدت اتعمق فيها لقيت ممكن ترج النفس رج كده ترج عارفين ايه الايه دي في الاذى الجبل بيقول انتم ملح الارض طب كويس يا رب وايه تاني ان فسد الملح فبماذا يملح لا يحص لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس يا سلام يا رب الكلام ده صعب لكن هو ده الحقيقه انتم الملح انتم الرعاه فاذا فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس هذا الكلام قاله المسيح الوديع الرقيق اللطيف الحنين قال ان هذا الملح الفاسد يطرح خارجا ويداس من الناس عرفش العباره دي تمر ازاي لكن صعبه لذلك لما واحد من هذا الملح فسد فسادا عارضا مع انه ما كانش كاهن لكن كان مسيح الرب داوود داوود لما جه ناسان يكلمه في صمويل الثانية 12 قال له لأنك جعلت أعضاء الله يشمتون شوفوا الكلام الصعب لأن أخطأ هذا المسيح الرب هذا قال له جعلت أعضاء الله إيه يشمتون البعض ممكن يشمت والبعض ممكن يتسيب لأن إذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون الشعب يقول لك إذا كان أبونا كده أمال إحنا معذورين ممكن يقلدوه في الخطأ ممكن يبقى عثره خطأه أكبر بسبب مركزه مركزه كوكيل لله ليكن الأسقف بلالوم كوكيل لله دي جت في تيتوس واحد ولكن بولس الرسول في في كرونسوس الأولى أربعة واحد بيقول لي يحسبنا البعض كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية وكلاء السرائر الإلهية فده وكيل لله وكيل لله وفي لقى 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا أما إذا قال هذا العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع الأشرار إذا ده وكيل أمين حكيم بيعطي الناس طعامهم في حينه يقصد طعامهم الروحي فاللي بيقدم الطعام الروحي لازم يكون متخصص في الروحيات والا ياتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يعرفه وفي الساعه التي لا يتوقعها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين او مع المنافقين الترجمات بتختلف هو سفير للرب هو وكيل وهو سفير في كورنثوس الثانية خمسة بيقول نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا ننادي أن اصطلحوا مع الله ده وكيل لله وسفير لله فمفروض يكون آه، له مستوى معين اخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي الناس يستفيدون من حياته اكثر مما يستفيدون من عظاته فاذا كانت حياته عثره لا يستفيدون من اقواله ابدا يقولون له ايها الطبيب اشفي نفسك او على رأي المثل يقولوا باب النجار مخلع اخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي وايضا تعطل عمله كاب اعتراف لا يطمئن الناس الى الاعتراف عليه بسبب اخطائه هم يريدون شخصا يقودهم في الحياه الروحيه فكيف يطمئنون الى شخص لم يستطع ان يقود حتى نفسه يرى الناس فارقا كبيرا بين العلم والتطبيق او يظنون بكلام الكاهن عن المث- المثاليات وحياته الخاطئه يقولوا اهو كلام نظري الروحيات التي تدعو اليها المسيحيه دي كلام نظري طب شوفوا حتى الكهنه مش قادرين ينفذوها يبقى الموقف ايه وخطيته كعثرة في الواقع هي خطيتان خطية شخصية بالنسبة له وخطية المعثر منه يبقوا خطيتين خطيته اللي في حجرته المغلقة دي خطية واحدة خطيته اللي في فكره في قلبه خطية واحدة لكن خطيته اللي هي عثرة تبقى خطية ليه وخطية اللي أعثر منه يبقى خطية مزدوجة يحاسب على كلتيهما وممكن البعض يجاريه كمثال يعني لقوا ابونا بيشخط بيزعق يشخطه ويزعقه يلاقوا ابونا بيستعمل الفاظ قاسيه يستعملوا الفاظ قاسيه يلاقوا ابونا بيضرب يضربه ما هو آه، بينجب اولادا كما قيل في سفر التكوين شجر فيه بذر يصنع ثمرا كجنسه فهو بيصنع ثمرا كجنسه من نفس النوع اسوا من هذا اذا كانت للكاهن خطايا ثابته اصبحت جزءا من طبعه زي كاهن اصبح من طبعه لم الفلوس الناس بيعثروا منه او كاهن اصبح من طبعه الالفاظ القاسيه يقول يقول لك ابونا ده لم يتب طب كيف يقود الناس التوبه هو نفسه ما تبش اخطاؤه ثابته وبيخطئ ويقف على المذبح وبيخطئ وبيتناول ده, ده كلام ي- يتعب الناس على كل موضوع ده اكلمكم عليه بالتفصيل مش دلوقتي من اجل هذا كله يشترط في الراعي ان يكون مملوءا من الروح القدس لم يقل الكتاب هذا الامر بالنسبه للرسل او الاساقفه او الكهنه بل قاله ايضا حتى عن الشمامسه معروف الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه سبعه رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمه فنقيمهم نحن على هذه الحاجه فان كان الشمامسه مفروض ان يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمه فكم بالاولى يكون الكاهن وكم بالاولى يكون الاسقف من اجل هذا لم يسمح السيد المسيح لتلاميذه ان يبداوا الخدمه الا بعد حلول الروح القدس عليه تصوروا تلاميذ قضوا مع السيد المسيح في فصل اعداد خدام اكثر من ثلاث سنوات ودروس ليست كل اسبوع وانما كل يوم بل ربما كل لحظه ملازمه مستمره له ووسائل الايضاح الايات والمعجزات والبراهين وشخصيه المسيح الروحيه وتاثيره الروحي وقدوته الصالحه وتعليمه المملوء عمقا والدورة التدريبية التي أرسلهم إليها وبعد ذلك قال لهم في لوقا 24 قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي إيه يا رب ده وكل فترة الإعداد اللي قضيناها معاك دي مش كفاية لا لسه لسه لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوم الاعالي وما هي هذه القوه لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا ولما امتلأوا من الروح القدس كانت لهم الخدمة الناجحة العجيبة اللي بعظة واحدة بطرس جاب 3000 واحد للإيمان مش 3000 واحد قادهم للتوبة ده 3000 واحد قادهم إلى الإيمان دخلهم في دين آخر وبعدين بعد معجزة آه، الرجل الأعرج عند باب الجميل بقوا خمس آلاف وبعدين يقول بقى في جماهير من رجال ونساء دخلوا الإيمان ومن الكهنة ومن غيره خدمة ناجحة قوية من أشخاص مملوئين من الروح القدس عيبنا أحيانا في اختيار الآباء الكهنة ونعترف بهذا إننا نختار أشخاصا مملوئين من المعرفة نسبيا أو نختار أشخاصا مملوئين من النشاط نسبيا لكن مملوئين من الروح القدس فين دي وبعدين نجد الشخص النشيط اللي عنده معرفة له أخطاء لا يقع فيها المبتدئون الشرط الاساسي الامتلاء من الروح القدس لم يكن الامتلاء من الروح القدس بالنسبه للاباء الاول هو مجرد نقطه الابتداء انما صار هذا الامر معهم باستمرار الروح القدس هو الذي كان يختار الخدام كما ورد في اعمال 13 عن شاول وبرنابه يقول الكتاب في عدد اثنين وثلاثه وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابه وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه فكان هو اللي بيختار الخدام وهو اللي بيدعوهم فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام فهؤلاء فهذان اذ ارسل من الروح القدس أرسل من روح القدس يعني هم وضعوا عليهم الآدي لكن هم أرسل من روح القدس والروح القدس هو الذي كان يقود خطواتهم ورحلاتهم بولس الرسول يتكلم يقول كنا رايحين بيثينية فريجية بعض بلاد آسيا الصغرى والروح القدس منعنا وبعدين دعاهم عن طريق رؤيه رجل من مقدونيا قال اعبر الينا واعن فعرفوا ان الروح القدس بيدعوهم والروح القدس كان يقود مجامعهم في اول مجمع للرسل في اعمال 15 القرار اللي اصدروه قالوا راى الروح القدس ونحن وعلى الرغم من حلول الروح القدس عليهم كانت هناك لحظات يمتلئون فيها امتلاء خاصا من الروح القدس غير الحلول بتاع يوم الخمسين ملء خاص من اجل خدمه خاصه كانت كنيسه الرسل ناجحه لانها كانت كنيسه الروح القدس وما كان الخدام يتكلمون لكن روح الله كان يتكلم من افواههم وهذا هو الوعد اللي ربنا يسوع المسيح اعطاه لهم لما ارسلهم في اول مره في متى عشره في متى عشرة عشرين يقول لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم هو ده الراعي اللي احنا عايزينه لا نريد راعيا يتكلم من نفسه انما روح الله يتكلم فيه وهو ده اللي قاله ربنا في حسقيال 33 عدد سبعة قال له فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلك تسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي بل هذا ما حدث اولا حتى من ايام موسى النبي موسى النبي اعترف قائلا لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبلا من امس ولا من حين كلمت عبد فربنا قال له ايه قال له انا اعطيك هارون فتكلمه وتضع الكلمات في فمه كلمات ايه يا رب انا انا شخصيا مش بتاع كلام قال له شوف وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان هذا الكلام أنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان ففي الخدمة أنت اللي بتتكلم ولا ربنا اللي بيتكلم على فمك ما أسهل زي ما اعتاد الأخوة البروتستانت أن يقدموا أي واعظ ويقف يقولوا نسمع اليوم كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان الكلام ده كلام نظري ولا كلام عملي فعلا بنسمع كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان طب إذا كان فلان هذا بعيدا عن الروح القدس والروح القدس بعيدا عنه ولم يدخل بعد في شركة الروح القدس يبقى يعمل إيه؟ ساعات إحنا بناخد كلام نظري و... ونطب... و... ونفتكره إنه كلام عملي لما الكاهن بيترسم كاهن بياخذ الروح القدس السيد المسيح لما منح الرسل نعمة الكهنوت كما ورد في يوحنا 20 آية 22 و 23 بيقول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت نفخ في وجوههم قال لهم قال الروح القدس والكاهن الجديد بيأخذ هذه النفخة المقدسة بيفتح فمه وينفخ فيه الأسقف يقول له اقبل الروح القدس يقول فتحت فمي واقتبلت لي روحا بياخذ الروح القدس وبياخذ من الروح القدس سلطانا للحل والربط وسلطان للرعاية طب هو أصلا أخذ الروح القدس في سر الميرون وأخذ الروح القدس في وضع اليد وأخذ الروح القدس في النفخة المقدسة فهل عاش في شركة الروح القدس الروح القدس يعمل به ويعمل معه ويعمل فيه ولا افتكرها حاجة طقسية وخلصت على كده اذا الراعي الحقيقي او الكاهن الحقيقي او الاسقف الحقيقي او اي درجه من درجات الكهنوت ينبغي ان يكون شخصا اخذ الروح القدس يعمل بالروح القدس الذي فيه يتكلم الروح القدس من فمه ويشترك الروح القدس معه في كل عمل يعمله إن كنا بنقول عن العلمانيين في أوشية المسافرين بنقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح فكان بالأولى العمل الروحي كان بالأولى عمل الرعاية إذا ينبغي أن يكون الكاهن مملوءا من الروح القدس وإذا كان مملوءا من الروح القدس نجد هذا في حياته نجد أهدافه أهدافا روحية وسائله وسائل روحية شخصيته شخصية روحية عظاته عظات روحيه كلماته وجبات روحيه يتناولها الناس طريقه حله للمشاكل طريقه روحيه نجده في افتقاده ليس مجرد زياره وانما يعمل عملا روحيا اثناء الافتقاد طريقة رعايته للفقراء طريقة روحية ليست طريقة رسمية ليست طريقة مكتب خدمة اجتماعية تحقيق وكلام طريقة روحية كل أنشطته يكون لها الطابع الروحي يفيض على الناس من روحياته لأنه امتلأ بالروح ومعروف المبدأ اللي طول عمرنا بننادي به لا يفيض إلا الذي امتلأ الكلمة اللي بيقولها قادرة أن تخلص نفوس لكي تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا إنسان روحي له جهاد مع الله من أجل الناس وله جهاد مع الله من أجل نفسه وهنا نتذكر السؤال الذي قدم الينا من عشرات السنوات افتكر السؤال ده سمعته من اكثر من اربعين سنه وهو هل الدين تعليم ام تسليم هل الدين تعليم ام تسليم ليس الدين مجرد دروس تلقى على الناس انما الدين هو حياه عقيديه وروحيه تسلمها روح الى روح وتخرج من قلب الى قلب وتنتقل من انسان الى اخر حياه تسلم من جيل الى جيل صدقوني حتى الحياه الكنسيه نفسها الرسل ما كانوا شغوفين على الاطلاق بكتابه الرسائل يوحنا الحبيب اللي اتكأ على صدر المسيح اللي ائتمنوا المسيح على رعاية أمه القديسة العذراء يقول إذ كان لي كثير لأقوله لكم لم أرد أن يكون بحبر وورق إنما أردت أن أكلمكم فما لفم والتعاليم اللي قالوها الرسل تسلمتها الأجيال مش بس كتب ولا تعليم يعني سر الإفخارستية ما كانش مجرد يا ناس سر الإفخارستية يكون إزاي الكنيسة بتحتفل بسر الإفخارستية وهذه الحياة الكنسية تنتقل من مكان لمكان صارت تعليم الرسل جزءا من حياة الكنيسة وانتقلت هذه الحياة من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل مش مجرد تعاليم بتنقل في كتب او ورق دي حياه والروحيات ايضا كانت تنتقل من شخص لاخر واولادك يتعلمون من حياتك اكثر مما يتعلمون من عظاتك الكاهن اذن هو انسان روحي في رسامة الشمامسة السبعة نلاحظ كلمة لها عمقها أحب أن أقولها لكم الرسل لما أرادوا أن يرسموا الشمامسة السبعة قالوا إيه؟ قالوا أما نحن فنعكف على الصلاه وخدمه الكلمه وبعدين كلمه خدمه الكلمه هي المنتشره لكن كلمه الصلاه مش منتشره يعني جايز الكاهن او الاسقف يقول عملي هو خدمه الكلمه طب والصلاه الصلاه شيء اساسي في عمل الكاهن هو رجل صلاه ليه لانه الجسر الذي بين الله والناس اللي ينتقل منه الناس الى الله والله يصل الى الناس عن طريق هذا الجسر لأنه شفيع في الشعب امام الله كاهن يقول انا اب اعتراف ايه عملك في اب في الاعتراف بسمع مشاكل الناس واعطي الارشادات الروحيه اعطيت ارشادات صحيح لكن هل صليت من اجل الشخص لكي هذه الارشادات تتحول الى حياه عمليه فيه ولا انت بس في خدمه الكلمه وسبت الصلاه انا ما جربتش في حياتي عمل قسيس في الرعايه لكن ابتديت كاسقف كنت صحيح وانا قسيس باخد اعترافات رهبان لما نزلت للاسقفيه وجدت شيئا عجيبا جدا ان الناس عايزين صلاه يعني ايه عايزين صلاه يجي تيجي واحده وتقول انا ما عنديش ولاد وتعبانه وصلي لي ان يكون عندي عيل وعندها ثقه في صلاه هذا الانسان طب وبعدين يا رب عايزه معجزات دي ولا ايه طب يا بنتي ربنا يكون معاك يعني خلاص خلاص اخلف عيل طب اسميه ايه طب انتظر يا بنتي لما يتولد الناس عايزين رجل الدين ده يكون صانع معجزات وتفضل واقفه الله هتفضل واقفه لغايه لما ينزل للعيل ما شفت تمر الحكايه ازاي هم عندهم ثقه عندهم ثقه ان رجل الدين ده صلاته بتصل للسماء على طول يصلي صلاة فيجري واحد من الأربعة والعشرين قسيسا الوقوف أمام العرش ويأخذ الصلاة ويضعها في مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق يصلي صلاة فيجي واحد من الملائكة اللي على السلم اللي رآه يعقوب يصعد بالصلاة لفوق وينزل من على السلم يسلموا الطلبات طب يا بنتي روحي دلوقتي وانا هلقي لكم عظه الاسبوع الجاي تلقي لنا عظه ايه وبتاع ايه واحد عيان واحد يجي لك عنده فشل كلوي عنده فشل كبدي حار معه الاطباء مفيش فايده يقول لك ما دام مفيش فايده في الزراعه البشري ولا في الطب البشري اروح لابونا هو عنده امل في ابونا وبعدين عنده امل في ابونا ومتكل عليه ومتكل على صلواته مشكله معينه عايزه حل يقول اضعها في ايد ابونا وابونا يضعها في ايد الله والله يحلها وبعدين يجد ان ابونا ده مفيش الصلة بينه وبين ربنا مفيش الدالة اللي بينه وبين ربنا ليست له الصلوات المستجابة يقول لك بس ما عندكش غير خدمة الكلمة يا ريت تقف قصاد ربنا وتقول له يا رب الناس لهم احتياجات كثيره واحتياجات فوق مستوى امكانياتي كبشر وانا الجا اليك لانك انت عرفت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر انت يا رب اللي تحلهم مشاكلهم انت اللي تشفي امراضهم انت اللي كنت تجول وتصنع خيرا وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب انا مش قادر في حاجات فوق مستواي مفيش غيرك انت اللي تعملها ده الكلام اللي تقوله ربنا في كهنه يلقون عظات عن الصلاه وهم لا يصلون ويكتفون بالصلوات التقصيه في الكنيسه ويحتجون بها ويظنون انهم لا يحتاجون الى غيرها ولو اتعبه ضميره يحتج بالمشغوليات العديده يا رب انت عارف عارف الافتقاد وعارف الاعترافات وعارف الزيارات وعارف الخدمه اللي جوه الكنيسه وعارف مشاكل الناس وانا مش فضيلك ولا مؤاخذه مش فاضي تكلم ربنا يعني ايه بس مش عارف كاهن ومش فاضي يصلي ونصلي كروة الحكاية مفيش صلة مفيش صلة افتكروا ان مثلا لمبة قوية مثل هذه اللمبة قوية يعني معروف انها لمبة قوية ولكن مفيش تيار كهربائي وصل اليها تبقى زي قلتها فلنفرض ان الكاهن طاقه قويه لكن ما فيش التيار الالهي اللي واصل اليه ما فيش عمل الروح القدس هل يتحول هو الاخر الى ذراع بشري بحيث ان اللي يتكل على هذا الاب بيتكل على ذراع بشري برضه يقول لك لا ده خادم الله انا بتكل على ربنا طب اذا كان خادم الله وما فيش صله ما فيش صلة بينه وبين الله هو ايه الحكاية لمبة قوية ما فيهاش تيار كهرباء أو تتحول صلاته إلى روتين صموئيل النبي بيقول حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة عنكم اعتبر انها خطيه انه يخطئ الله ويكف عن الصلاه عنكم اشمل صلاه قراتها في حياتي كلها يقولها الكاهن هي تحليل نصف الليل يا ريت تقروه وتقولوه لا يترك طلبه صغيره كبيره مش ممكن وكل طلبه يذكرها بتفاصيل التفاصيل وما يتركش حد ابدا ومن تحليل الكاهن اخذنا تلك العباره التي كانت موضع تامل ومحاضرات اللي هي اذكر يا رب العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم احد يذكرهم يذكر الذين ليس لهم ايه احد يذكرهم اللي ما لهمش حد يذكرهم ليهم الاب الكاهن يذكرهم في نصف الليل في هدوء الليل في سكونه وهو منفرد مع الله يصلي من اجل الذين ليس لهم احد يذكرهم يصلي من اجل الكل حتى في القداس الالهي اثناء تقديم الحمل بيصلي من اجل كثيرين وفي مناسبات عديده في القداس بيصلي من اجل كثيرين حتى في القداس نفسه ما هي في اواشي كتيره بتقال خارج الهيكل واواشي داخل الهيكل من فوق المذبح كلها طلبات من اجل الكل فهل هو يصلي من اجل الكل وهل حينما يضع حبات من البخور في المجمره يذكر بعض الناس ايضا هل يصلي من قلبه من اجل كل هؤلاء ده انت بتصلي من اجل سلامه الكنيسه من اجل الاباء كله ليس فقط من أجل البابا البطريرك ومن أجل المطارن والأساقفة وإنما من أجل القمامس والقسوس والشمامسة والإبدياقونيين وكل طغمات الكنيسة كل شعب الله مسجل ومن أجل شعبك المؤمن تتركش حد أنت بتصلي من أجل الرؤساء ومن أجل القادة ومن أجل مداخلنا ومخارجنا هو في حد الكهن ما بيصليش من أجله المهم أن يصلي من قلبه إن الصلاة تخرج من قلبه في كتير من الكهنة الصلاة عندهم لحن جميل يشن في الآذان ويأخذ بسببه مديحا من الناس يا سلام أبونا صوته حلو حلو مؤثر وبعد ما يصلي الصلاة دي الملائكة يقولوا في السماء أبونا فلان ده ما صلاش النهاردة ليه؟ المصلى ده صلى ساعتين ثلاثة يقولوا ما وصلناش حاجة مفيش حاجة وصلتنا فوق ده كان بيكلم الناس مش كان بيكلم ربنا كان صلاته ليأخذ مديحا من الناس وإعجابا بحلاوة صوته ودقة هزاته وألحانه ولكن ما كانش بيكلم ربنا صدقوني الناس يقدروا يعرفوا بالظبط إذا كان الكاهن ده بيكلم ربنا ولا لأ بيبان بيبان في لهجة صوته بيكلم ربنا ولا لأ تقول له واحد ما بتصليش يا ابونا يقول لك اصلي عيب ده احنا حياتنا كلها صلاه الجداديس والعشيات ورفع بخور باكر والاجبيه وحاجه كتير جدا وما بتوصلش المهم انها توصل المهم انها الصلاه توصل هل بيصلي من اجل خدمته ومن اجل وعظه ومن اجل افتقاده هل بيصلي في البيوت اللي يخشها ولا اول ما يخش البيت ها اهلا وسهلا ازيكم يا اولاد اقعد يقعد هنا اما نقول لكم كلمتين طب وبعدين وفين ال... ده اول ما يخش يصلي يعني تصوروا الكاهن لما يخش ويصلي على ميه ويقول عليها كل المزامير اللي بتتقال على المياه والصلوات المشهوره ويرش في البيت كله ويشعروا ان البيت دخل فيه بركه سواء رش فيه ميه او رفع فيه بخور او صلى صلاه عاديه وقعد مع الناس ده الكاهن ده اللي فيه روح الله اللي بيصلي صلاه شوفوا كلمة لطيفة موجودة في يعقوب خمسة بيقول إيه؟ إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة طب ما تقول صلى بس لا هو صلى صلاة يعني هي الصلاة صلى صلاة لأن في ناس ما بيصلوش صلاة شوفوا الصلاة اللي صلتها حنة امرأة ألقانة وهي لا كانت كاهن ولا حاجة مجرد امرأة عادية لكن صلت صلاة من قلبها لسانها ما بيتفتحش كلامها ما بيتسمعش لكن كانت تسمعه السماء في صمت هذه المرة صلاه الكاهن بتقدم إليه أوراق كثيرة مش بس طلبات كثيرة اذكر يا رب فلان وفلان وفلان اذكر كذا كذا يا ابونا افتكرني عندنا مشكلة صلي من أجلنا اليوم الفلاني عندنا امتحان عندنا كذا عندنا كذا هل يأخذ هذه الأوراق في جدية ويصلي عليها يصلي من أجلها ويضعها على المسبح يصلي صلاة من أجله ولا انت بتقدم لك طلبات للصلاه ولا تصلي وبعدين يحصل ان الحكايه تتقضي وانت ما صليتش ويجي الشخص ويشكرك يقول لك يا ابونا اشكرك ربنا سمع صلواتك وانت تقول له نشكر ربنا نشكر ربنا انت ما صليتش وبتاخد مجد على حاجه ما عملتهاش وان ما استجي الحكايه ما تمتش ويجي يقول لك يا ابو الحكايه ما تمتش يقول اه انا نسيت اصلي لك هنا بقى يقول ما صليتش اذا ما حصلتش واذا حصلت نقول نشكر ربنا ويهز راسه كده انه وصلها للسماء والسماء جابت نتيجه الكاهن الروحي تظهر روحانيته في حل مشاكل الناس والكهنه في حل المشاكل لهم انواع متعدده النوع الاول يريد ان يريح صاحب المشكله بايه الطرق المهم يريحه ويقول له كلمتين يريحوه ولو ضد الحق وفي نوع يشوف الحق موجود فين مش للي بيسبق ويبكي له او يسبق ويشكي له او يسبق ويحكي له لكن اللي صاحب الحق ويتصل بالاخرين ويشوف ايه نوع المشكله بالظبط ولا يتحيز لاي طرف ولا يكون سماعا كلمه لا يكون سماعا دي موجوده في الكتاب المقدس التعبير العامي يقول لك ما يكونش ودني يكونش سماع ولا يوافق على خطأ ما يريحش كل واحد وبس ولو عن طريق الخطأ واحدة تعبانة وعايزة إجهاض يريحها بأنه يوافقها على الإجهاض يبقى اشترك معاها في خطية واحدة فقدت بتوليتها قبل الزواج وعايزة عملية ترقيع ولا تخييط معرفش بيسموها ايه ويوافقها على كده يبقى بيوافقها في خديعة من يتزوجها لكن هو بيحل مشكلة وبس ولو بطريقه غير دينيه ده نوع عايز يريح اللي قصاده بأية الطرق ولو ياخده على عقله يجي له زوجة تقول له زوجي ده تعبني يقول لها ما أنا عارفه ده ولد شرير مسكينة يا بنتي اللي ربنا رماكي في واحد زي كده وجايز لو قعد مع الراجل يلاقي ان هي الغلطانه لكن هو بيريح اللي بيسبق طبعا الكاهن الحقاني ما يمشيش بالطريقه دي في انسان تاني كاهن تاني بيحل المشاكل عن طريق فرض سلطانه الكهنوتي مالكش حل تعمل كده لا حل ولا اجازه الا انك انت تعمل وتسوي ويشعر من يجلس معه ان بيجلس مع سلطان وليس مع اب نصيحة للآباء الكهنة كلمة بلاش كلمة ما فيش لحل ولا أجازة يا ريت ما تستخدموهاش إلا في الضرورة القصوى وحتى لو في الضرورة القصوى ما استخدمتوهاش يكون أحسن برضه لا يشعر من يكلمه انه امام قلب محب وانما امام سلطه امام قوه authority بتشتغل السلطه دي سهله لكن الطريق ال- الكرب والصعب هو طريقه الاقناع وطول البال والمنطق والاثبات والحكمه لغايه لما اللي قصادك يقتنع لكن انا قلت كده يعني كده لا يا ابونا ما تجيش الامور كده تنفعش في نوع ثالث وهو النوع السلبي الذي يسمع ولا يحل يسمع المشكله ولا يبدي رايا ويحاول باي اجابه روحيه انه يصرف اللي قصاده بالسلام قول له معلش نتركها لربنا نش- نشوف ربنا يتدخل طب ما يا ابونا ما انت وكيل ربنا ما تتدخل انت انت ربنا هيتدخل عن طريقك وضع سلبي لا يشعر الناس بايجابيته ولا بفاعليته فيخرجوا واحد يقول له عملت ايه في مشكله يقول له رحت لابونا وابونا ايه يقول لك ابونا ده لا يحل ولا يربط اهو ما ما ادانيش حل ما ادانيش آه، عقد نافع زي ما بيقول البعض بالعاميه امال نروح فين يلجأوا بقى لطرق اخرى في نوع يحاول ان يحل المشكله بصلاه بقدسات باصوام بايمان وطبعا هذا اسلوب مقبول ولكن احنا بننادي بايمان واعمال فكما يؤمن ويصلي ينبغي ايضا ان يعمل عملا اللي بيصلي بس ده عارفين زي ايه زي واحد يجيله انسان متسول او شحات او طالب صدقه يقول له عايز كذا وكذا يقول له الله يحنن عليك ما هو صلاه كلمه الله يحنن عليك دي مش صلاه صلاه وما ادالوش حاجه زي ما قال يعقوب الرسول يقول لهم اذهبا واستدفئا طيب ربنا يحنن عليا صلاة مقبولة بس انت برضو تحن انت راخر وتشوف لي طريقة يعني تصلي من أجل الأمر ولكن إذا كان عندك إرشاد طيب تقوله له إذا كان عندك حل نافع تقوله له إذا كان عندك جهد جهد ممكن أن تبذله يبقى كويس لكن آه، ما تستخدمش كلمة الصلاة كإعفاء ليك من العمل الإيجابي ممكن الصلاة مع العمل الإيجابي يعني السامري الصالح لما مر على الراجل الجريح ما طبطبش عليه وقال له ربنا يشفيك يا ابني ربنا يعمل معاك الخير ده أخده وركبه على دبته وده في نطق ومسح جروحه وصب عليه زيتا وخمرا و- ودفع فلوس من أجله و- واعتنى به لما ربنا وجد آه، خروف مش موجود في ال- مع باقي الخراف ما قالش ان شاء الله يرجع بالسلامه لا مشي وراه وقعد يدور عليه لغايه لما جابه النوع الخامس هو نوع يستخدم لكل حاله ما يناسبها في حكمه وبعد دراسه واحيانا قد يستشير متخصصين ويحل المشكله بما يريحها ويريح صاحبها في غير خطا والحلول التي يقدمها تكون حلول مقبوله وممكنه عمليا لان ساعات الكاهن يقول حل عمليا مش ممكن بيطلب طلب من الصعب تنفيذه وبقدر الامكان يحل المشكله بما يناسب الحق لا اقول الحق المطلق انما على الاقل بالحق الممكن ان كان الحق مطلق كويس ما امكن شيء يبقى بالحل الحق الممكن أرجع تاني لموضوع الصلاة بالنسبة للكاهن الروحي البعض مثلا يتكلم يقول على الصلاة التقصية ويقول لك الصلاة التقصية شيء والصلاة الروحانية شيء آخر ينبغي ان تكون الصلاه التقصيه صلاه روحيه يعني روحانيه صلاه القداس روحانيه الصلوات التقصيه روحانيه رفع البخور روحانيه الاواشي روحانيه الاجبيه ينبغي ان تكون صلاته عباره عن قوه من الاعالي تاتي في تاثيرها صلواته في البيت مع اسرته صلواته في الطريق وهو ينتقل من مكان الى اخر صلواته في الاعترافات في تقبل الاعترافات قبلها واثناءها وبعدها صلواته من اجل حل المشاكل سواء مشاكله او مشاكل الناس صلاته من اجل الكل صلاته كوكيل امين يبلغ الحالات الى الله يعني الله هو ابو الكل وده كوكيل بيوصل للاب الكبير بيوصل له طلبات اولاده هو وكيل لله ووكيل للناس وكيل للناس ياخذ طلباتهم ويكون امين في توصيلها ووكيل لله ان يعطي له تقارير مستمره وحقيقيه عن حاله الشعب وما يحتاج اليه كله بالصلاه احنا لما بنصلي فوشيه الانجيل بنقول اذكر يا رب الذين امرونا واوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك اتفهن هين اي اربو مفي أمرونا إن احنا نذكرهم وادونا وصية وإحنا نكون أمناء لهذه الوصية في صلواتك أنت تحمل أثقال الشعب كله تحمل هذه الاثقال وتقدمها الى الله ليحملها عنك تحمل اثقال الناس واذا ثقلت عليك تلك الاحمال تذكر عباره الرب تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم في صلواتك بتذكر خطايا الناس لكي الله يغفرها بتذكر مشاكل الناس لكي الله يحلها بتذكر طلبات الناس لكي الله يستجبها الكاهن مفروض ان يقف مع الله قبل ان يقف مع الناس تكون له جلسه مع الله قبل اي خدمه وقبل اي عمل ساعات احنا كتير بنعتمد على زراعنا البشري وما بنعتمدش على الصلاه انت رايح تفتقد بيت طول ما انت ماشي تقول يا رب كن معايا في الزياره دي واعطيني نعمه وانا بتكلم مع هؤلاء الناس واعطيني الحل اللي بيطلبوه واعطيني الكلمه اللي بتناسبهم وانا ما اخشش البيت ده لوحدي انت تخش معايا عارفين قائد الجيش اللي قال لدبوره ان ما رحتيش معايا مش رايح الحرب اه انت تقول لربنا كده ان ما رحتش معايا انا مش رايح او زي دا- داوود وهو رايح يقابل جولياط خد ربنا معاه وهو ماشي في السكه قال الحرب للرب ما دام الحرب للرب يبقى لازم اخد ربنا معايا هو بتاع سيف ورمح وانا بتاع اسم رب الجنود اخد اسم رب الجنود معايا قال له اليوم يدفعك الرب الى يدي ما قالوش اليوم انا هقتلك ابدا قال له اليوم يدفعك الرب في يدي ما انا جاي جاي وجايب ربنا معايا فتعلم ان في هناك اله لاسرائيل ازاي نبقى خدام روحيين من غير صلاه ياما في مشاكل بينساها الناس بينساها الكاهن وينسى عرضها على ربنا وينسى حلها يقول لك اعمل ايه هو انا عقلي دفتر الله ان كان عقلك مش دفتر خلي معاك نوتة في جيبك منين ما يجي لك حاجة اكتبها ويكون معاك دفتر ليه بنسميها مذكرة لأنها بتذكر الإنسان فإن كانت ذاكرتك لا تعي كل شيء اكتب اكتب في مذكرة وراجعها بين الحين والآخر من أجل أمانة الكاهن لهؤلاء الناس الذين لجأوا إليه امسك في ربنا وقول له لا أتركك حتى تستجيب لهم ده عمل الكاهن كشفيع في الناس عمل عجيب كشفيع في الناس شفيع في صلواته من اعجب الشفعاء في الناس اثنان اذكرهم في عجب واحد منهم موسى النبي في خروج اصحاح 32 لما الناس عبدوا العجل الذهبي وقال له ربنا قال له اتركني لافني لافنيهم واعملك شعب احسن منهم قال له اتركك طب مش تركك اتركك ازاي اتركك ازاي تفنيهم ارجع يا رب عن حموم وغضبك سيبك من الشغلانه دي اللي انت بتعملها دي انت هتضحك الناس علينا يقولوا آه، اخرجهم بمكر من ارض مصر عشان يهلكهم في البريه العجب مش فدية يعني ياما ناس بيتشفعوا مش العجب فدية العجب ان موسى يقول له اما ان تغفر لهم او تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت ده كلام مش معقول اما انك تغفر ليهم او تمحو إث- اسمي من كتابك الذي كتبت يعني ان كنت الناس دول مش هتدخلهم الملكوت انا مش عايز اخش ملكوتك ده من غيركم كلام كلام فوق الوصف تصوروا انسان بيهدئ غضب الله دي عجيبه دي رخر الله الطويل الاناهي البطيء الغضب اللي اللي ربنا يغضب و- وموسى هو اللي بيهدي غضبه وبيقول له اما تغفر ليهم او تمحو إث- اسمي من كتابك الذي كتبت قال له لا لأمحو اسمك واغفر له خلاص يا موسى التاني اللي قال عبارة زي ده بالظبط في رمية تسعة آية ثلاثة يقول بولس الرسول وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد ده يقول له تمحو اسمي وده يقول له أنا أبقى محروم من أجله عجب عجب لا يفهم إلا بالآية التي تقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يبذل نفسه حتى أمام الله شفيع كما ان المسيح كان حامل خطايا الشعب كله كذلك الكاهن يحمل خطايا الناس بيحملها ويقدمها الى الله لسببين او لغرضين يقدمها للمغفره ويقدمها للتوبه والارشاد يعني يقول له يا رب انا بقدم لك الخطايا دي عشان تغفرها لهم وعشان ايضا تقودهم للتوبه ما يعملوهاش تاني بطلب منك الطلبين دول طلب خاص بالماضي انك تغفر وطلب خاص للمستقبل انك انت تنجيهم من هذه الخطايا الكاهن الروحي يسكب نفسه امام الله كل يوم ليس فقط من اجل الشعب وانما من اجل نفسه يقول له لا تسمح يا رب ان اكون عثر امامهم لا تسمح ان يخطئوا بسببي وان سمحت واعطيتني نعمه لا تسمح ان اتعالى عليهم ولا انتفخ لا تسمح اني اتسلط على هؤلاء الناس او اكبر في عيني نفسي او اكبر امامهم وفي ارشادي لهم لا تسمح ان اكون حكيما في عيني نفسي او ان اعطيهم من ذهني انما اخذ منك ما اعطيهم اياه الكاهن رجل الصلاه يكون جادا في صلاته هقول لكم يعني ايه جد في صلاته طب نكتفي بكده